سفر اللويين اصحاح 23 من آية 39 بركاته فلتكن معنا آمين أما اليوم الخامس عشر من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة الأرض تعيدون عيدا للرب سبعة أيام في اليوم الأول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة تأخذون لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان أشجار غبياء وصفصاف الوادي وتفرحون أمام الرب إلهكم سبعة أيام تعيدونه عيدا للرب سبعة أيام في السنة فريضة دهرية في أجيالكم في الشهر السابع تعيدونه في مظال تسكنون سبعة أيام كل الوطنيين في إسرائيل يسكنون في المظال لكي تعلم أجيالكم إني في مظال أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتهم من أرض مصر أنا الرب إلهكم فأخبر موسى بني إسرائيل بمواسم الرب والسبح لإلهنا دائما أبديا آمين اسمحوا لي النهاردة أحبائي نختم الموضوع اللي خدناه في أسبوع الآلام وهو مواسم الرب وفي كلمات بسيطة أقول أن الله يريد راحة الإنسان وهدف ربنا إن مش يريحنا زي ما احنا عايزين لكن عايز يريحنا زي ما هو عايز احنا عايزين نرتاح لما تسأل كل واحد عارف يجاوبك تقول له عايز ترتاح ايه عارف يقول لك ايه نفسي ارتاح زي باقي الناس يعني عايز يرتاح راحة الناس وفي الواقع الناس كلها مفش راحة لان مولود المرأة قليل الايام شبعان تعب طيب ماشي احبائي ربنا بيقول انا هلا هريحكم راحة الناس طب امال عايز ترتاحوا راحة ايه راحة السماء السماء اللي هم مين الملائكة الملائكة فربنا بيقول انا مش هريحكم راحة الملائكة الملائكة مرتاحين اكتر من الناس صح ولا لا ليه حق الابن الضال لما يقول عن الملائكة ان ال ال الخدامين ما الملائكة بالنسبة لربنا يعتبروا ايه خدام شبعانين بالخبز في بيت ابي وهو خبز الملائكة حياة التسبيح يعني عايز يقول ان الملائكة شبعانين بالتسبيح طب راحة الملائكة في التسبيح اه قال لك ولا هريحكم راحة الملائكة امال هتريحنا يا رب قال هريحكم راحتي انا تدخلون راحتي طب وايه الفرق بين راحة الملائكة وراحتك الملائكة راحتهم ان يقفوا قدامي لما تسأل الملائكة ايه ترتاحوا فين يقول لك احنا نرتاح ان نقف قدام ربنا مجرد وقوفنا قدام ربنا دي راحة طب واولادك اللي هو احنا هتريحهم ازاي قال لا هتكئهم هتكئهم يعني ايه قعدهم وانا اللي اقف واتقدم واخدمهم معقولة يا رب معقولة حفنة التراب العفنة دي عظمتك ونعمتك ومحبتك تتجه ليها بالشكل ده يا خسارة الناس اللي هيخسروا الأبدية يا خسارتهم يا أحباء ده مش هيتعذبوا من النار قد ما يتعذبوا من المجد اللي فقدوه ورموه وما صدقوهش وينطبق عليهم القول اللي ينطبق على اهل على قرايب الازهار بتوع لوط لما قال لهم ربنا هيحرق البلد يقول ايه الكتاب كان يتكلم كمازح ده مجنون يحرق الدنيا ازاي مين قال ان الدنيا تتحرق هو ربنا ده طيب يحرق الدنيا معقول وفضلوا قاعدين لما اتحرقت الدنيا وفي ايام نوح فضلوا ياكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون 120 سنه ويقول لهم ربنا هيغرق العالم بالطوفان وبرضه محدش سامع لغايه ما دخل نوح الفلك وحصل اللي حصل هكذا ايضا في ايامنا مش عايزين راحه ربنا فقدم لنا الراحه في سبع خطوات الخطوه الاولى عيد الفصح المسيح فصحنا ذبح عن حياة العالم الخطوة الثانية عيد الفطير مدام قبلت المسيح في حياتك اعزل الخمير ابعد عن الشر وكل ايه وكل فطير لما تعزل الخمير وتاكل فطير تبقى ايه تبقى عجين جديدة تدخل في العيد الثالث عيد ايه البكورة تحيا القيامة تحيا القيامة احنا دلوقتي بنعيش ايه القيامة مش عايشين الموت لان من كان حيا وامن بي فلن يرى الموت الى الابد انت تؤمن انك هتموت ابدا انا مش هموت لان زمان كان الموت ان الانسان ينزل الجحيم لكن دلوقتي انا مش هموت ممكن انتقل اه انتقل اه وهو الانتقال العبارة عن انك انت فيه قطبين لما تبقى جنب قطب تبقى بعيد عن ايه عن التاني ولما تبقى في التاني تبقى بعيد عن الاولاني انا دلوقتي جنب القطب الاولاني ايه هو القطب الاولاني الجسد مستوطن فين انا في الجسد ومتغرب عن ايه عن الرب طب ولما تطرح تطلع روحك هستوطن عند الرب واتغرب عن ايه عن الجسد وتتغرب تسيبه خالص قال لا هرجع مع الرب اخده هرجع اخده الفساد ده لازم يلبس عدم فساد يتزرع في هوان لكن هيقوم في مجد هيترمي في القبر جسد ترابي لكن هيقوم هيقوم جسد روحاني هيبقى شكله جميل هنبقى مثله وهو شكله ايه ابرع جمالا من بني البشر نعيش عيد القيامة بعد كده يجي عيد ايه عيد الخمسين ميلاد الكنيسة الروح القدس جاي يوم الخمسين جاي يعمل ايه طب ما كان بيجي قبل كده اه كان بيجي كان بيجي قبل الخمسين بس كان بيجي يعمل ايه يجي زيارات زيارة يحل عن نبي من الانبياء يدخل فيه شوية ويخرج لكن المرة دي جه قال انا هسكن فترة طويلة انا عايز اسكن في وسطيكم عايز اسكن وكل اللي يفتح لي قلبه هسكن فيه الروح القدس يسكن فينا اه تبقى مسكن انت للروح القدس يا لو تحس دي لو تحس مسكن الروح القدس يجي بعد كده الروح القدس هيسكن هنا فينا لكن اقامته في الارض دي مش الاساس امال دي ايه دي استثناء صحيح لي الفين سنة ساكت لكن لابد زي ما بدأت بيوم الخمسين تنتهي بيوم ايه الاختطاف عشان كده يجي اخرها بدأت الكنيسة بدأت الكنيسة بيوم الخمسين وتنتهي عند البوق ايه البوق الاخير عيد هتاف الابواق ونشكر ربنا الابواق دلوقتي بتهتف بقوة بتهتف بقوة شوف بتهتف بقوة كل العلامات وبرضه الناس ماسكة في الارض العجيبة كل العلامات بتتم وبرضه الناس ماسكة يمكن تسمع على موضوع البقرة الحمراء اللي اتولدت في اسرائيل والبقرة الحمراء دي كتبت حتى النهاردة كتب عنها رزل يوسف كتبتها جريدة الشرق الاوسط كتبتها رزل يوسف اسرائيل بيقولوا ان في بقرة حمراء اتولدت ليها ست شهور حتى الحوافر بتاعتها حمراء ما فيهاش ولا شعرايه كلها حمراء والبقرة الحمراء دي موجودة في سفر العدد اصحاح 19 وبيقول عن البقرة الحجمرة دي بيطهروا بيها هم الحاجة منين من النجاسة فبالبقرة الحمراء دي تتذبح سن كام ثلاث سنين ودلوقتي اسرائيل بتعلن سنها كام ست شهور ومش بتعلن بس دي صورتها في التلفزيون وعملوا احتفال وابتدوا اليهود من النهارده من ايام ما اتولدت البقره الحمراء من ست شهور بيهتفوا البقره الحمراء اتولدت لابد ان يبنى الهيكل لابد ان يبنى قبل ثلاث سن... قبل ما يخلصوا الثلاث سنين عشان يطهروا المكان والعلامات بتجري واحنا نايمين في العسل حقيقي حقيقي مفيش زي ما ينطبق علينا القول يا احبائي اللي بيقولوا في سفر الرؤيا ربنا بعت وبعت وبعت وبعت وبعت والناس صرخت واخيرا لم يتوبوا مش عايزين يتوبوا لسه من يومين بس ضلمت الدنيا هزه كده بسيطه الناس خافت واحد بيحكي لي كنت عنده بيقول لي اتنين اخوات في حاجه بينهم فبيشتموا بعض وبيتخانقوا مع بعض وال... والجيران دخلوا المحلات اللي جنبيهم عشان يعملوا ايه هيضربوا بعض يصلحوا بينهم وهم بيتخانقوا غدر بقت الدنيا عارف عملوا ايه دخلوا المحل وقعدوا يصلوا اذان الذي هم الاثنين ويصلوا يا رب ارفع سامحنا احنا غلطانين قالوا بعد ما خلصت الزوبعه رجعوا يكملوا الخناقه مره تانية ويطلبوا الطلب بتاعهم ايه ده ايه ده اللي بيحصل ايه اللي بيحصل في الدنيا كان ما خلاص راحت انتهت ما دام انتهت خلاص يبقى الانسان يخاف ايه يخاف بعينيه عشان كده يا احبائي دي ما تضحكش صدقوني انا بتقطع وانا بقولها لان انتوا ما تعرفوش قد ايه اللي هنشوفه في اللي جاي في اللي جاي النهارده اللي هقراه النهارده انا مش هقول من عند احسن تقولوا الراجل ده بيألف لكن هقرا لكم المكتوب في الكتاب المقدس في عيد المظال انا النهارده جاي اوريكم وش المسيح الثاني اللي جاي يوم الانتقام ده هيكون ايه ومن كلمة الله زي ما شفتوا الوش الاولاني لابد ان تروا الوش الثاني احسن يقابلكم وتقولوا محدش قال لنا لا فلابد ان عيد الابواق بعد عيد الابواق تبدا ايه عيد الكفارة ضيقة يعقوب الذل والمرار يوم تذللون فيه انفسكم ويقول والنفس التي لا تتذلل تقطع من شعبها كلمة لا تتذلل يعني هتكفر بالايمان لان الوحش اللي جاي في ايده مصير الناس في ايده الاكل وفي ايده الشرب وفي ايده الجواز وفي ايده البيع وفي ايده الشراء اللي يؤمن بيه كاله ياكل ويشرب ويتجوز ويشتري واللي ما يؤمنش بيه كاله ممنوع لا اكل ولا شرب ولا جواز ولا معيشة يعني معناها قضى نفسه على ايه على الموت هتقبل ازاي هتعيش ازاي يوم تذللون فيه انفسكم يوم تذللون فيه انفسكم لكن بعد الذل في اخر الذل ياتي العيد الاخير والجميل وهو عيد المظال عيد المظال ايوه عيد المظال اللي هيجي فيه المسيح عشان يظلل علينا طب تفرح تقول لي طب ما انت هتكلمني على حاجة حلوة اقول لك لا ما فيه اعداد لعيد المظال ايه هو الاعداد لعيد المظال ان يجي الاول ينزع المعاثر من الارض يعمل ايه ينزع المعاثر من الارض معقول ايوه عيد المظال بيقول كده بيقول في اليوم الخامس عشر يعني اخر ما القمر يكتمل في نهاية اكتمال القمر وانا قلت لحضراتكم اكتمال القمر يعني ايمان شعب ايه شعب اسرائيل بالمسيح في اليوم الخامس عشر تنادون محفلا مقدسا لان فعلا ايمان اسرائيل بالمسيح هو قيامة ايه نهاية العالم هي قيامة الاموات تعملوا ايه تجمعون غلة الارض وتعيدون عيدا للرب سبعة ايام خلوا بالكم في الكلام اللي انا هقوله لان الكلام اللي هقوله فيه اللي ما ياخدش باله يقول فيه غلطة في الكلام لا مفيش غلطة تعيدون كم يوم سبعة ايام في اليوم الاول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة الله انت قلت سبعة ولا ثمانية قال سبعة خلي بالكم قال سبعة في اليوم الاول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة كان المفروض يقول في اليوم السابع عطلة انا بفكركم بها ليه عشان هركنها على جنب هقولها في الاخر طب يعني ايه سبعة ايام تعيدون سبعة ايام في اليوم الاول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة اه لما نرجع بقى في الاول في سفر التثنية اصحاح 16 ما هو اتكلم برضو على عيد ايه المظال اتكلم في كام موضع في في ثلاث مواضع سفر اللويين اصحاح 23 سفر التثنية اصحاح 16 سفر العدد اصحاح 29 اتكلم بقى العدد 29 اتكلم على الطقس في سفر العدد اسيب التثنية وامسك العدد سفر العدد 29 يقول تعمل ايه تقدم الذبايح الآتية اول يوم في السبعة ايام خلي بالك اول يوم في السبعة ايام تقدم 13 تور كم ثور 13 ثور وكبشين و14 خروف النوعية دول يبقوا ايه محرقة وتقدم معهم تيس للخطية اول يوم تبص تلاقي الاصحاح كله مكتوب تاني يوم اول يوم قدم كم كم تور 13 تاني يوم تقدم كام قال له 12 خلي بالكم كله ثابت ما عدا ايه الثور اول يوم تقدم 13 تور تاني يوم تقدم 12 تالت يوم 11 رابع يوم 10 خامس يوم 9 سادس يوم 8 سابع يوم اللي هو اليوم الاخير تقدم كام سبعة ايه ده ايه يا رب ايه 13 12 11 احنا قبل كده قلت لكم ذبيحة السور رمز ليه احنا قلنا مش عارف تفتكروا الكلام اللي قلته ولا لا التور رمز ليه للفرح الكتاب المقدس بيقولها اذبحوا العجل المسمن لانه ينبغي ان ايه ان نفرح يبقى التور رمز للفرح طب والكبش رمز ليه للفداء والفداء ده مرتبط بايه بالحب طب والخروف رمز ليه لشيل الخطية ايه الفرق بين الخروف والكبش الخروف ملوش قرون يعني الصغير لكن الكبش اللي ايه اللي له قرون اللي بينطح خروف كبير والتيس اللي هو المعزة رمز للشر فكل حاجة لها رمز نمسك اول حاجة التور رمز للفرح قدم اول يوم 13 تاني يوم 12 يعني 12 و13 كام 25 تالت يوم 11 يعني كام 36 رابع يوم 10 خامس يوم 9 سادس يوم 8 سبع يوم 7 تعدهم تلاقيهم كام كلهم 70 اشمعنى في عيد المظال 70 اصل ربنا حكم عليهم بسبعين سنة سبي السبي كان لبني اسرائيل كم سنة سبعين سنة سبي وموسى النبي يقول ايه في المزمور موسى كتب مزمور واحد عارفين يقول له ايه خد الاية الحلوة فرحنا يا رب كالايام التي اذللتنا فيها فرحنا قد الايام اللي زلتنا فيها قال لهم في عيد المظال هفرحكم بسبعين عجل لانكم سبعين سنة شاربين من كعانكم فرح البشرية كل تعب انت تعبته هتشوف افراح بس مش افراح اللي بيقولها موسى موسى يا عيني بيطالب بحاجة بسيطة وربنا بيرمز له بيرمز له بحاجة بسيطة لكن بولس الرسول لما راح وشاف الفرح اللي هندخل له رجع قال اطمنوا اطمنوا لو جابوا الام الزمان الحاضر كله وحطوها على دماغي لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلم فينا ما تقس ابدا يا احبائي بالمجد العتيد ان ايه ان يستعلم فينا يبقى اول حاجة الذبائح اللي طلبها في الاسبوع ده سبعين تور عشان كده بدأت ب 13 12 11 انتهت بايه لا والسبعة ده رمز الكمال يعني السبعين سنة والفرح بعد كده هيبقى ايه الى ما لا نهاية فرح لا ينطق به ومجيد ما يتحكيش ما يتشرحش ما يتوصفش ما يتوصفش زيارات النعمة دي ما تتوصفش ده هنا واحنا في الجسد واحنا في الجسد ده مرة بيحكي لنا احد الاباء من تلاميذ البابا كرولوس وبعدين بيقول ايه بعد ما افتتحوا الكاتدرائية وضعوا حجر الاساس وكان موجود مين عبد الناصر وكان موجود هيلا سلاسي وكان مجد عظيم وبعدين وهم راجعين فهو راكب جنب سيدنا البابا كرولوس تلميذه ابونا رفائيل وبعدين بيقول له يا سيدنا النهارده يوم دخل التاريخ العالمي كان يوم مجد كنا في السماء فبص له كده والدمعه نزلت من عينه قال له عارف يا ابن المجد ده قال له قال له ما يسواش ساعه من ايام الطاحونه ما يسواش ساعه من ايام الطاحونه الطاحونه الحته اللي كلها تراب وغبار وعنكبوت هو ده اه اصلك انت ما شفتش مجد السماويات ده انت ما شفتوش انت لما تشوفه بقى كل الدنيا دي هتبقى فلس قدامك هتبقى ما تسواش قدامك هتدوسها برجليك هتدوسها برجليك ده لما تشوف هذا المجد لما يتفتح عليك عمق الحب اللا نهائي لما يتفتح عليك ده كله مش هتقدر مش هتقدر تحتمل طيب ده نمرة واحد نمرة اتنين كبشين وش معنى كبشين اصل الكبش رمز الفداء والحب يعني ايه الحب عارف يقولك اوثقوا الذبيحة بربط الى قرون المذبح خلوا بالكم وابراهيم لما قال له ارفع ايدك يقول لك فنظر ابراهيم راى ايه قبشا او خروفا موثقا بقرنيه ايه اللي ربطك بالصليب يقول حبي محبتي ولاد قدمت كبشين هل بحب اليهود وبحب الامم بحب العالم كله بحب كله وحموت من اجل كله لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد مع ان ما يسواش العالم ده موضوع في الشرير كبشين كل يوم كل يوم كل يوم مقدم حب رابط نفسه
الو اسمي مين الو اسمي مين صابر على كل اللي فينا ده احنا مش محتملين بعض عشان نتناول وننتقد بعض ادخل اتناول وانا كل خطيه واقول يا سلام فلان ده ما يستاهلش فلان ده ما يستاهلش خط هنا وهو شايف كل عيوبنا ومقدم لنا نفسه مقدم لنا نفسه احبائي مقدم لنا نفسه كبشين ومع الكبشين قدم قد ايه كم خروف كم حمل لان قلنا ان الحمل اذا كان الكبش للفداء يعني مستعد يفدينا لانه بيحبنا بيحب اليهود بيحب الامم وبيقول لنا محبة ابدية احببتكم لذلك ادمت لكم ايه الرحمة طب وما دام بيحبنا بتحب النوعيتين قال اقدم لكلهم لخطايا دول والخطايا دول كم حمل 14 حمل يعني سبعة لدول وسبعة لدول يعني مستعد اصفح عن جميع الخطايا تعالوا من يقبل الي وليه قلنا ان الخروف ده او الحمل رمز لشيل الخطية لان يوحنا المعمدان قال هو اذا حمل الله هتقول ابونا قلب على الوش التاني حينما تجمع من بيدرك ومن معصرتك ايه ده تجمع من البيدر ومن ايه من المعصرة البيدر ده بتاع ايه القمح والمعصرة دي بتاعت ايه العنب العنب الكرمة البيدر يقول لك يأتي الذي رفشه في يده وينقي بيدره ويجمع الحنطة يدخلها فين طب والتبن لا قبل ما يحرق قال لك يج- ايه يجمعوا في حزم حزم حزم احزاب احزاب ضده هيجمعوا الاشرار ضده وفي الاخر هيحرقهم بنار وتجمع منين قال له من المعصرة ايه موضوع المعصرة موضوع المعصرة عايزين نقراه مع بعض معلش احتملوني لما نيجي نقرا عن موضوع المعصرة نلاقي في كتير مش عارف ايه المعصرة لما اتصلب المسيح دخل فيه في المعصرة لكن لما هيجي المظا... عيد المظال المسيح هيعمل ايه ها؟ هيدوس المعصرة في فرق بين يدوس المعصرة ويدخل المعصرة لما دخل المعصرة دخل المعصرة وحده واخدين بالكم طب ولما هيدوس المعصرة مش هقراها مش هقولها من عندي لكن هقراها لكم اطلع لكم اشعية 63 اقرا لكم بس كده يمكن بعضكم ما قراش سفر ايه اشعية سؤالين بيسألهم له بص بيسألوه ايه في اشعية 63 من ذا الآتي من أدوم خلي بالكم بيسألوه مين ده اللي جاي من أدوم بثياب حمر من بصرة هذا البهي بملابسه المتعظم بكثرة قوته ايه أدوم وبصرة من ذا الآتي من أدوم مين هي أدوم أدوم رمز للذات اليدوم رمز للذات الادوميين اللي هم اولاد مين عيسو وعيسو في الكتاب المقدس رمز الانسان ايه انسان الجسد عيسو رمز الانسان ايه الجسد اذكر يا رب بني ادوم في يوم اورشليم بنو ادوم القائلين هدوا هدوا حتى اساساتها الجسد عايز يهد كل حاجة حلوة فيا الجسد بكل شهواته عايز يهدني بالكامل الناس اللي مشي ورا الجسد الناس اللي مشي ورا اهوائهم الناس اللي مشي ورا ذاتهم الناس اللي قال عنهم الكلا- الكتاب المقدس يأكل ويشرب ويسكر ولا همه ويأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقع ويعمل ايه ويشق من وسطه يشق من وسطه فبيقول مين ده اللي جاي من ادوم يبقى ادوم جه لازم يجي ينتقم من الاشرار اللي رفضوه من بصره لان الادوميين بصرة دي فين في العراق عشان تبقوا عارفين لان ادوم رمز للجسد لكن بصرة رمز الايه للعبودية لان العراق هم اللي استعبدوا شعب بني اسرائيل وسابوهم فالجسد تغلب علينا وبصرة رمز للعادات المتسلطة علينا ده جاي بثياب لونها ايه حمراء بملابس المتعظمه بكثره قوته ده بيسالوه انت مين مين اللي جاي عارف الرد قال لهم ايه انا المتكلم بالبر العظيم للخلاص وانت جاي دلوقتي طب اذا كنت انت الطيب الهادي اللي لا بتخاصم ولا بتصيح ولا يسمع احد في الشوارع سو- صوتك ايه الشكل الرهيب اللي انت جاي بيه راحوا سائلينه سؤال نمرة اتنين ما بال سؤال نمرة اتنين ما بال لباسك محمر شوف السؤال الثاني اذا كنت انت الطيب البسيط الحليم ليه ثيابك غرقانه دم ما هو اتقي شر الحليم اذا ايه ده احنا بنقولها لكن يا سلام لما يجي يوم غضب الخروف تقول الخروف يقدر يغضب ده احنا لما نشوف واحد كده نايم على نفسه ونقول فلان عامل زي الخروف لا يهش ولا ينش هتتفرج على يوم غضب الخروف ده هيقولوا للجبال اسقط علينا هيقولوا للاكام غطينا مش قادرين نشوفه ياه فبيسألوا السؤال التاني ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة انت عارفين ال- العنب لما بيدقح في الهدوم يبقى عامل زي ايه زي الدم فتلاقي الرجال الناس وهم بيعصروا طبعا العنب بيعمل ايه بيطرطش عليهم بيترش كده رش فتلاقيه راجع تشوف اللي راجع من المعصرة عامل زي الجزار هدومه كلها لونها ايه لون الدم فبيقول له ما ما بال شوف السؤال ما بال لباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة عارفين رد قال ايه قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد فدستهم بغضبي ووطأتهم بغيظي فرش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل ملابسي لأن يوم النقمة في قلبي وفي نفس الوقت سنة مفدي الرب قد أتت ياه صعبة المعصرة أيوة طب لما نيجي نعمل مين ده اللي هيدوسهم مين دول اللي هيدوسهم نطلع سفر الرؤيا اصحاح 14 ما هو الكتاب بيقول ورا بعضه سفر الرؤيا اصحاح 14 يقول لك مين دول اللي هيدوسهم من ايه 17 ما بقولش حاجه من عندي ايه 17 بتقول ايه في 14 ثم خرج ملاك اخر من الهيكل الذي في السماء ومعه ايضا منجل حاد المنجل ده اللي بيقطعوا به ايه القمح ده موضوع البيدر وبعدين وخرج ملاك اخر آه ده بتاع المعصره من المذبح له سلطان على النار وصرخ صراخا عظيما الى الذي معه المنجل الحاد قائلا قال له ايه ارسل منجلك الحاد واقطف عناقية كرم الأر- الارض انزل ارف انزل ارف آه، ارسل المنجل واخطف ايه العناقيد بتاعت كرم الارض لان عنابها قد نضج استوى فالقى الملاك منجله الى الارض وقطف قرم الارض فالقاه الى معصرة غضب الله العظيمه ايه العنب النضج انسل ارسل المنجل وهات لي هات لي المي- المليونيرات هات لي الناس الكبار الضخام اللي حاسين بنفسهم ان بكلمه يقدروا يعملوا هات لي اخطف لي عناقيد كرم الارض عايز اوري بني الانسان هم مين نسيوا نفسهم ونسيوا حاجه اسمها الله وعبدوا الدولار والقرش والجنيه وافتكروا ان بالفلوس يقدروا ونسيوا ان انا الكل في الكل اقطف لي كل عناقية كرم الارض والقاها القاها الى ايه الى معصرة غضب الله العظيمة وديسة المعصرة خارج المدينة بره اسرائيل لان هي هي- هيبهدل ما هدول اللي قالوا دموا علينا وعلى اولادنا فخرج دم من المعصرة الدم ده وصل لفين حتى الى لجم الخيل مسافة 1600 غلوة الدم هيوصل لغاية فين اللجام بتاع الخيل ومسافة قد ايه 1600 غلوة لو قست اسرائيل من الشمال للجنوب تلاقيها 1600 غلوة يعني من شمال اسرائيل لجنوب اسرائيل الدم هيوصل لغاية دقن الخيل ده الغضب اللي جاي الغضب اللي نازل دي المعصرة ده السؤال يا أحبائي اللي بيسألوه له في تسالونيك الأولى الإصحاح الأول آخر الإصحاح بيقول لنا إحنا وتنتظرون الرب يسوع من السماء الذي ينقذنا من الغضب الآتي يبقى مين جاي يسوع ومين جاي الغضب تنتظر مين في الاثنين هتنتظر يسوع مش هتعاطف الغضب هتنتظر الغضب لانك مش منتظر يسوع حدد من دلوقتي الوقت مقصر حدد من دلوقتي اوعى تفتكر ان انا جايبك هنا عشان اخوفك ولا ارعبك ولا اقول لك كلمتين عشان اضايقك لا لا لا انا بحبك صدقني وعايز نخلص كلنا مع بعض عايز نيجي لربنا كلنا ده بالنسبة للي منتظرين الغضب في معصرة هتداس في منجل هيحصد طب واللي منتظرين الرب يعملوا ايه بص يقول لك ايه تأخذون أثمار أشجار بهجة لويين 23 خلوا بالكم في عيد المظال تأخذ ايه ش- أفرع يعني بتاعت أشجار ايه بهجة واحد هيسألني ايه الأشجار البهجة اشرحها نمرة اتنين سعف نخل نمرة ثلاثة أشجار غبياء نمرة خمسة أشجار صفصاف تاخد الأربعة دول وتعمل منهم إيه؟ مظلة إيه يا ربي؟ الأشجار البهجة اللي هي أنتوا بتسموها أشجار الزينة في أصل في أشجار للأكل وفي أشجار لإيه؟ للزينة يعني الورد الفل الياسمين ده اسمه شجر إيه؟ زينة هتاكله لكن بتزرعه عشان إيه؟ شكل زينة تجيب أشجار بهجة يعني زينة بهجة يعني فرح دايما لما تدخل جنينة تقول احنا احنا في جنة حتى الواحد يقولك احنا في جنة الجنة دي كلمة جنة يعني ايه يعني جنينة جنينة حلوة لما تقعد كده تلاقي ال- الاشجار وال- والورد والزهور والرياحين والحاجات العطرة احنا حتى بنشبه السماء بهذه ايه الاشجار جاب اتنين واتنين اشجار بهجة وسعاف النخل شبش من وراها في كثافة حاجات متشابكة مدعبة واشجار ايه صفصاف انت دلوقتي في حياتك لما يجي المسيح يملك بقى ويظلل عليك هيكشف لك من يوم ما اتولدت لغاية النهاردة يقول لك انت في ايه تقول له انا في بهجة عايش في جنة دلوقتي عايش تحت ظلك تحت ظله اشتهيت ان اجلس خلاص جه المظال اتشال الشيطان من الساحة اللي كان رئيس العالم وبقت ممالك الارض كلها لمين للرب ومسيحه قال لي شوف بقى انت دخلت حياة البهجة وبقيت زي سعف ايه النخل طب وسعف النخل ده رمز لمين للصديق الصديق كان نخل يزن طب ومين اللي وصلك لكده يقول لك لما تبص المضيق بقى تلاقي حاجتين اشجار غبياء يعني ايه اشجار غبياء يعني تبص تلاقي الماضي كان بيلطش فيك يمين وشمال واحيانا تحس انك عبارة عن ريشة في مهب الريح وكان بيتصور لك ان ربنا سابك تدخل في متاهات ده يلطش فيك من هنا وده يكسر فيك من هنا وده يبهدل فيك من هنا وده يجرح فيك من هنا والظروف ملطشة معاك وتقول له ليه يا رب احنا كنا تعبانين معتزين يقول لك ما دي الطريقة اللي سبتها تغيرك ده مش الظروف الملطشة بس وحاجة تانية كمان شجر ايه طب وشجر الصفصاف رمز ليه للحزن على انهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون على الصفصاف في وسطها علقنا قيصراتنا حيث يوجد الصلصاف يبقى ما فيش لا غنى ولا فرح في حزن وبكاء يقول لك شفت دخلتك في احزان ودخلتك في تجارب ودخلتك في طرق متشابكة تتوه وتضيع لكن خرجتك للبهجة وخليتك من ضمن الصديقين تقول له انا ما استحقش يا رب كل اللي انت عملته من اجلي فعلا يا رب كانت خطة مرسومة لحياتي وكنت عا- مش عارف لكن انا من النهاردة بقول لك انا سلمت بالكامل وحاطط تحت راسي مخدة بتقول كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الرب سبعة ايام يعني في اليوم السابع يجي يعمل ايه عيد المظال طب امال اليوم الثامن ده ايه ده اليوم الثامن ده بقى اللي هو هياخدنا فوق ها انا صانع كل شيئا جديدا السماء الاولى والارض الاولى مضتاء والبحر لا يوجد فيما بعد الا تريد ان تدخل راحه الله الله قادر ان يعطينا نعمه وبركه ان ناتي اليه ونعيش بكل قلوبنا وحياتنا ليتمجد فينا وبنا له كل مجد وكرامه من الان والى الابد امين اتفضل